السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعطى الأنام جزيلا وقبل منهم من الشكر القليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تجعل له من جنسه عديلا وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بكرة وأصيلا أما بعد فهذا عود حميد إلى برنامج قوارير وفي هذه الليلة المباركة سأبدأ مع إخواني وأخواتي في تفسير سورة النور ولماذا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سورة النور الجواب لأن فيها من الأحكام والقصص والعبر والعظات ما لا تستغني عنه مسلمة والبرنامج بالأساس للنساء سورة النور كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ولاة الأمصار أن تعلموا سورة البقرة والنساء والمائدة والحج والنور سورة النور يسميها أهل العلم سورة النساء الصغرى لما فيها من أحكام عظيمة لا تستغني عنها مسلمة ملآن بأحكام تخص النساء بالدرجة الأولى ملآن بأوامر تأمر بحفظ الفرج وبغض البصر وبصيانة الأعراض وبالحجاب وبالزواج وبالصبر عن الحرام فيها آيات بينات نيرات لا يستغني عنها مسلم ولا تستغني عنها مسلمة والله أسأل أن ينور بها قلوبنا وأن ينور بها أبصارنا وأن ينور, ب... ينور بها أسماعنا وأن ينور بها طريقنا وأن يجعل بها عن يميننا نورا وعن يسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأن يجعل لنا بها نورا وأن يجعلنا نورا طيب ما هي بطاقة التعارف على سورة النور تعلمنا من علمائنا تعلمنا من علمائنا أن كل سورة من القرآن تعلمنا من علمائنا أن كل سورة من القرآن لها بطاقة تعارف أي واحد فينا في بطاقته اسمه سنه محل الميلاد والعنوان محل الإقامة كل سورة في القرآن لها بطاقة تعارف هكذا تعلمت من مشايخي ما هي بطاقة سورة النور الاسم النور السن يعني عدد الآيات 64 آية نفسي أخواتي وإخواني اللي بيسمعوا يكتبوا الاسم النور السن أعني به عدد الآيات 64 آية محل النزول محل الميلاد محل النزول أعني مدنية الصورة مدنية حكى الإمام أبو حيان الإجماع على أن سورة النور مدنية ولم يخالف في هذا إلا الإمام القرطبي قال القرطبي السورة كلها مدنية إلا آية واحدة مكية وهي آية الاستئذان التي يقول ربنا في صدرها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الآية محل الإقامة يعني في المصحف سكن فين في المصحف هي الصورة رقم 24 من المصحف يبقى بطاقة التعارف الاسم النور عدد الآيات 64 مدنية إلا آية واحدة ثم هي الصورة رقم 24 حسب الترتيب المصحفي سؤال لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم لسورة النور تسمت النور قال أهل العلم الأسماء لا تعلل الأصل في الأسماء أنها لا تعلل لو قلت الواحد انت اسمك ايه فقال لي اسمي نور فقلت له ولماذا نور هل عنده جواب هيقول لي أبي سماني هكذا فالأصل في الأسماء أنها لا تعلل اللهم إلا إذا كان الذي سمى هو الله ربنا عز وجل لما يبعث الملائكة إلى زكريا عليه السلام تبشره بالولد وهو قائم يصلي في المحراب وتبشره بأنه سيولد له ولد واسمه يحيى من الذي سمى نبي الله يحيى بهذا الاسم الله هنا نسأل ولماذا سماه ربنا عز وجل يحيى قال أهل العلم لأنه سيكون نبي والنبي يحيي ربنا به موات القلوب ألا ترون أن جبريل الموكل بالوحي من أسمائه روح القدس روح ومن أسماء القرآن روح فهو يحيى لأن الله سيحيي ببعثته موات القلوب وهو يحيى لأن الله تعالى أحيا بميلاده عقر أمه كانت عاقر وهو يحيى لأنه سيموت شهيد والشهيد لا يموت قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وفي الأخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون يبقى يا إخواني اكتبوا بطاقة التعارف سورة النور آيتها 64 مدنية إلا آية الاستئذان كما زعم القرطبي ثم هي السورة رقم 24 حسب الترتيب المصحفي طيب سورة النور لماذا سميت بسورة النور قال أهل العلم لأن الله عز وجل كرر فيها لفظة النور كلمة النور اتكررت فيها كتيرة ولم يضرب ربنا المثل بنوره بهذا الاتساع إلا في صورة النور فهي تفردت بضرب المثل من الله لنوره في قلب عبده وتكرر فيها لفظ النور ولذلك سميت بصورة النور قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الآية إلى أن قال الله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ثم قال بعد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور شوف كلمة النور تكررت في سورة النور كم مرة يجي سبع ثمان مرات وتفردت بضرب المثل لنور الله في قلب عبده المؤمن ولذلك سميت سورة النور بسورة النور سؤال كمان ما علاقة سورة النور بالسورة التي من قبلها الأصل في القرآن يا أخوانا أنه مبني على بعضه كل آية يبنى عليها من خلال الآية التي من بعدها كل سورة تسلم إلى السورة التي من بعدها السورة التي قبل سورة النور المؤمنون ما علاقة هذه السورة سورة المؤمنون بسورة النور الكلام ده غالي قوي ومجموع بالكد والتعب فاحرصوا عليه وانتبهوا له وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إيه علاقة سورة النور بسورة المؤمنون التي من قبلها قال الإمام الآلوسي لما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون بعض صفات المؤمنين فذكر منها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ذكر الله أن من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون أنهم ناس عندهم عفة لا يزنون ثم جاءت سورة النور تبين أحكام من لم يحفظ فرجه فوقع في الزنا وما اتصل بالزنا من جريمة القذف ومن رمي المحصنات بالإفك وفيها أمر بغض البصر وغض البصر صمام الأمان لحفظ الفروج وفيها آداب الاستئذان التي جعلت لصيانة الأعراض يبقى في علاقة ربنا تكلم كلاما مجملا عن العفاف في سورة المؤمنون ثم فصل الأسباب التي تؤدي للعفاف وصيانة العرض في سورة النور يبقى في علاقة اثنين قال الأم... الإمام الطبرسي إن الله تعالى ذكر في سورة المؤمنون أنه ما خلق الناس لعبا ولا لهوا ولا عبثا إنما خلقهم للأمر والنهي قال تعالى في آخر السورة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ثم ذكر الله في سورة النور بعض الأوامر وبعض النواهي وكل الأوامر وكل النواهي في سورة النور تتعلق بالستر وبصيانة الأعراض وبحفظ الفروج وهي سورة عظيمة لا يمكن أن يستغني عنها مسلم ولا يمكن أن تستغني عنها مسلمة طب يا عم الشيخ سورة النور هل لها فضل لها مناقب لها نياشين اسمعوا جاء عن الإمام مجاهد والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لكنه ضعيف لأنه منقطع أنا بذكره مع أنه ضعيف عشان نعرف الخير من الشر في إيه قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور الحديث ده منقطع يعني منقطع يعني مجاهد اللي رواه ما شافش النبي السلسلة منقطعة يبقى هو ضعيف دمر عليه وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تنزل النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموا النساء سورة النور والغزل ذكره القرطبي في تفسيره ورواه, ورواه الحاكم وقال عنه الإمام الذهبي هذا حديث موضوع موضوع يعني إيه؟ يعني كذب يعني ستين عائشة ما قالش الكلام ده ده كذب الحديث الوحيد الصحيح الوحيد الصحيح في فضل سورة النور الآتي بس صلي على المصطفى الأول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرج الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وقال الإمام الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين اللي هو إيه؟ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ولاة الأمصار تعلموا سورة البقرة والنساء والمائدة والحج والنور فإن فيهن الفرائض ده الحديث الوحيد الصحيح اللي فيه فضل سورة النور والذي أخبر بذلك الفاروق عمر رضي الله عنه طيب يا شيخ اتعرفنا على سورة النور ماذا يقول الله تعالى فيها بعد البسملة يقول عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله أكبر أول كلمة في السورة هي قول الله عز وجل سورة أنزلناها إيه معنى كلمة سورة إيه معنى كلمة سورة الصورة في اللغة معناها الإبانة والارتفاع ومنه نسمي البناء المرتفع الذي يحيط بالبلاد صور فالصورة سميت صورة لشرفها لمنزلتها لارتفاع مكانتها عند الله عز وجل يبقى كلمة صورة معناها الارتفاع المنزلة الشريفة ومنه قال الشاعر النابغة هو يمدح أحد كبار العرب ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب ألم ترى أن الله أعطاك صورة يعني يعني منزلة شريفة سيادة على جميع العرب معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسمع السلام عليكم هو هو اللي يصلي بالناس ومفيش حد في الجامع
يصلي بالناس وإيه ومفيش حد في الجامع ينفع له الصلاة وبعد كده الناس يجوا
يصلي بالناس وما فيش حد في الجامع طيب طيب طيب واحد يصلي في المسجد وما فيش أي حد في المسجد وبعد أن يدخل في الصلاة يأتي بعض الناس ويدخل من ورائه أفي ذلك بأس؟ لا ده شيء طيب وشيء جيد وحتى لو ما فيش حد في المسجد إلا أنت وحدك اذهب وصلي في المسجد لكن المسلم العاقل إذا أراد أن يصلي في جماعة يبحث عن المسجد الذي فيه جماعة أكبر لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة الرجل وحده وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاة الرجل مع الرجل يعني كل ما الجماعة بتاعت الصلاة تبقى أكبر كل ما الثواب يبقى أكبر لعل فيهم واحد من الصالحين يقول آمين فيرحم ربنا الجميع ببركة إجابته لدعاء هذا الصالح طيب نستأنف يا إخواني ولا في اتصال معنا اتصال يا إخواني ولا نستأنف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام أيوة شيخ مسعد
أرجو رفع الصوت يا إخواني السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيوة شيخ مسعد أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال اتفضلي يا فندم سامعك اتفضلي أه بقول لحضرتك أنا عايز أعرف آه، مع- الميعاد بتاع إذكار الصباح والمساء يعني لازم بعد الفجر مباشرة وال- و- آه، إذكار الصباح ولازم آه، إذكار آسف المساء.
بتقولي الميعاد بتاع إيه آه، إذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء كويس وعايزة كمان في سؤال تاني آه، يعني قيام الليل ينفع أصلي مثلا جزء بعد العشاء وجزء مثلا في منتصف الليل و- وجزء قبل الفجر على أساس إن أنا أخد ثواب ال- الأوقات كلها سؤال آخر لا جزاك الله خير بارك الله فيك ميعاد أذكار الصباح والمساء متى؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر بعد الفريضة وأذكار المساء على الراجح بعد صلاة المغرب بعد المغرب المغرب هو أول الليل بدليل إننا لما بنكون في رمضان ويؤذن للمغرب ويأتي الليل بنفطر يبقى أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد المغرب هل يا شيخ يجوز أني أصلي قيام الليل بجزء من القرآن وبأربع ركعات مثلا في أول الليل وبأربع ركعات مثلا في نصف الليل يجوز لا بأس لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل متصل في أول الليل وصلاه في منتصف الليل وكان آخر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في آخر الليل لكن لو عملت كده هذا فيه ساعة ولا بأس به إن شاء الله اتصال آخر نكمل في اتصال طيب الله عز وجل بيقول في أول كلمة في سورة النور سورة أنزلناها إيه معنى كلمة سورة؟ الصورة من الإبانة والارتفاع وسميت الصورة من القرآن صورة لمنزلتها الشريفة لدرجتها العالية المرتفعة ومنه قال النابغة وهو يمدح واحدا من العرب ألم ترى أن الله أعطاك صورة يعني منزلة كبيرة عند الناس ترى كل ملك دونها يتذبذب والصورة تسمت صورة لأن القارئ يت كأنه يتنقل وهو يقرأ في المصحف من مكانة إلى مكانة من منزلة إلى منزلة وقيل سميت الصورة صورة لشرفها فهي كصور البلدان وقيل سميت الصورة صورة لكونها قطعة من القرآن مشتقة من الأصار يبقى كأن الصورة أصلها سؤرة بس حذفت الهمزة من فوق الواو تخفيفا من الأصار والأصار هو البقية في الإناء أما أشرب شوية مية من الكوباية وأسيب شوية مية في الكوباية دول اسمهم أصار جزء من الماء فهي صورة من السؤر من الأصار لأنها جزء من المصحف جزء من القرآن وقيل سميت الصورة صورة لتمامها وكمالها إذ أن العرب يسمون الناقة الكاملة الناضجة صورة وكل دي معاني جميلة يبقى الصورة صورة لمنزلتها الشريفة المرتفعة قال تعالى صورة أنزلناها وفرضناها خدوا بالكم يا أخوانا أحيانا ربنا يقول عن القرآن نزلنا وأحيانا يقول عن القرآن أنزلنا زي إيه؟ كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وطبعا ربنا لما يقول عن نفسه نحن ده ما يفيدش التعدد ده يفيد التعظيم لأن ربنا واحد أحد فرد صمد لما يقول عن نفسه نحن هذا لا يفيد التعدد بل يفيد التعظيم سبحانه وتعالى يبقى مرة ربنا يقول عن القرآن نزلنا ومرة يقول إيه أنزلنا إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة ومعنا هو سورة أنزلناها طيب هل هناك فارق بين كلمة أنزلنا ونزلنا هجاوب على السؤال ده سؤال مهم جدا بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الحبيب
يا شيخنا تفضل يا حبيبي ازيك يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ انا لا لو سمحت انا شغال دلوقتي حلاق آه ومتزوج وكده ومعايا اولاد نعم و- وما عنديش الا الصنعه ديت وكده وفي ج- إيه- جماعه من الاخوه قالوا لي هي حرام حلاقه الدقن وكده آه.
وانا ما اعرفش اي صنعه اللي هي ديت فحكم الشرع فيها ايه هنا وبحنا وعند- في اللحيه وكده عندك سؤال آخر
الله يخليك يا شيخ بس لو سمحت
خلاص تابع معايا تابع معايا هجاوب على السؤال بس لأنه مهم ربنا أحيانا يقول عن القرآن نزلنا وأحيانا يقول عن القرآن أنزلنا هو في فرق بين كلمة نزلنا وكلمة أنزلنا طبعا نزلنا معناها أنه نزل جزء بعد جزء أقول لك أنا بنقل العفش عشان أذهب إلى مسكن آخر وبنزل العفش بنزله يعني ايه يعني لسه بينزل بينزل حاجة في حاجة لما اخلص اقول لك خلاص انزلت يبقى معنى نزلنا يعني القرآن نزل حاجة في حاجة ومعنى أنزلنا يعني القرآن نزل مرة واحدة وهنا السؤال طب هو القرآن نزل مرة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل لما جاء في الغار لرسول الله قال له اتفضل ده المصحف ده الكتاب بتاعك لا ما حصلش ده القرآن نزل مفرق ومنجم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 22 سنة ونصف تقول لي في مدة 23 صحح معلوماتك يا شيخ أقول لك أنت اللي نايم أنت اللي غلطان ما هو النبي في أول البعثة كان الوحي لا يأتي إلا رؤيا صالحة لمدة ستة أشهر يبقى القرآن نزل على قلب نبي مفرق بحسب الوقائع والأحداث في مدة 22 سنة يبقى نزلنا أمال أنزلنا نفهمها إزاي القرآن نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ونزل من بيت العزة مفرقا منجما آيات وصور في مدة 22 سنة وستة أشهر على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم معايا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته يا شيخنا الحمد لله الحمد لله من اتفضلي فضلك عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي عايز اسرع عايز اسمع ش- شرح الحديث افهمه بتاع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض دي عدو آية مش حديث ده ايه ده؟
دي آية من القرآن مش آية اه حديث الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فممكن اعرف طب شرح الايه دي وجزاك الله حضرتك كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حاضر معانا اتصال آخر يا إخواني طيب أنا عشان مش عايز أشرد عن سورة المؤمن النور لكن عموما يا أختي كل صداقة وكل آه، الأخلاء يعني الأصدقاء والخلة أعظم درجة من درجات الحب وتسمى أعظم درجة في الحب خلة لأنه يتخلل شغاف القلوب ولذلك هذه الدرجة لم ينلها من البشر إلا اثنان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يعني ربنا ما حبش حد زي ما حب سيدنا محمد ومن بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد قال ولكن خليلي الله يعني في الدنيا الأخلاء بقى شوف اتنين بيحبوا بعض بأقصى درجات الحب بياكلوا سوا ويفترقوا على النوم ويعني عايشين مع بعض أخلاء بس مع الأسف على الباطل اتصاحبوا على الحرام اتصاحبوا على الإمار اتصاحبوا على الزنا اتصاحبوا على جلسة الخمر ما كانوش زي الراجل اللي صاحب لله في حديث السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه دول اتصاحبوا على الباطل أي صداقة ليست على طاعة الله ستنقلب في الآخرة إلى عداوة وإلى بغضاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين معايا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمحت فضيلة الشيخ آه، بنتي توفت في حادثة صغيرة عندها ثلاث سنين ونص بنت حضرتك اه وأنا- أسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني سا- سابقة لك إلى الجنة الله يخليك.
ويجعلها شافعة لك في الآخرة ان شاء الله أبشري ابنتك هذه بيقين في الجنة بإذن الله يا فضيلة نعم.
الشيخ وانا يا فضيلة الشيخ ما شفتهاش وهي ميتة خالص ما شفتهاش بس انا عرفت ان هي ماتت يعني سقوها مية و- وعطشانة فانا من ساعتها نفسيتي تعبانة خالص وما بحلمش بيها وليها صدقة جارية
طيب ولا
أنا أبشرك يا أختي الكريمة إن أي طفل من أطفال المسلمين يعني مات قبل البلوغ يقينا هو في الجنة وفي الآخرة يقول ربنا عز وجل لهؤلاء الأطفال لأولاد المسلمين ادخلوا الجنة فيقولون يا ربنا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيشفعون لآبائهم وأمهاتهم فيقول ربنا لهم خذوا بأيديهم وادخلوا الجنة ده جزء منك بقى في الجنة دلوقتي بيقين يا بنت المسلمين بنتك الآن إبراهيم عليه, عليه السلام يعلمها القرآن في الجنة فأبشري وهوني وهي مش محتاجة صدقة جارية اللي محتاج صدقة جارية أمثالنا اللي بلغوا الحلم واقترفوا الآثام والذنوب إنما أنا عايزك تصبري لأن الواحد أو الواحدة إذا مات له ولد ربنا يقول للملائكة وهو أعلم أقبضتم ولد عبدي تموتتم ابن عبدي فيقولون نعم يا رب يقول أقبضتم ثمرة فؤاده خلعت قلبه ما هو الابن ده قلب كبد فيقولون أيوة يا رب فيقول سبحانه وهو أعلم فماذا فعل فيقولون صبر يا ربنا واحتسب فيقول ابن لعبدي قصر الحمد في الجنة فأنا عايز شوية صبر عشان تكسبي شفاعتها وربنا يرضى عليكي وبعدين عشان يتبني لك قصر الحمد في الجنة وربنا يبارك لك في بقية الأولاد لو فيه ويرزقك بالذرية الصالحة من بعدها ويجعلها خير آه سابق لك إلى الجنة معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا شيخنا الحمد لله الله يكرم حضرتك كنت وإياك عايز اسال حضرتك يا شيخنا عن حكم لبس البنطال للمرأة حتى لو كان واسع يعني جميل و... وكنت عايز اسال حضرتك كمان هتخرج بيه في الشارع نعم هتخرج بيه في الشارع اه تخرج بيه في الشارع وهي مم.
مصدقه يعني ان هو وا- هي- هيكون واسع وكده وكنت عايز اسال حضرتك آه، يا شيخنا ايه حكم يعني ممكن أ- انا خاطب واحده مثلا آه، ممكن انا اطلب منها ان هي تلبس السدال او العبايه مؤقتا لحد ما تكون عندي في البيت وتلبس النقاب ويعني انا طلبت منها كده فهي رفضت ب- يعني وادعت ان هي والدها رافض او والدتها رافضه هي مش لابسة حجاب الآن لا هي لابسه حجاب طيب بس هو حضرتك لبس المسلمات اللي حضرتك بتشوفه يعني
مم. طب حاضر هجاوبك هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون؟ آه لو هتلبس البنطلون تحت العباءة وهي خارجة فهذا أسطر وهذا أجمل بشرط النهاردة بعض البنات بتلبس البنطلون تحت الإسدال وبنطلون جينز ومبينة من البنطلون شبرين عشان تلفت النظر هذا عبث أنا أقصد عباءة طويلة سابغة ومن تحتها بنطلون علشان يبقى أسطر ده شيء جميل جدا لا ده هتلبس البنطلون وتخرج بيه في الشارع لا يجوز طب هتلبس البنطلون في البيت لزوجها البنطلون اللي هي لابساه ده بنطلون رجالي ما هو في بنطلون- بنطلونات حريمي زي الاستريتش مثلا تلبسه لزوجها انما بنطلون رجالي في البيت لزوجها برضو نهى أهل العلم عن هذا الشيخ ابن عثيمين نهى عن هذا وقال هذا فيه تشبه بالرجال والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال كما لعن الرجال المتشبهين بالنساء فلو هتلبس بنطلون نسائي في البيت لزوجها فلا بأس هتلبس بنطلون تحت العباءة عند الخروج فهذا أسطر آه، بيقول لي أنا خطيبها ولابسة حجاب وعايز أنصحها تلبس إسدال يا أخي ال- المطلوب من المرأة إنها تغطي جسمها كله أو الجسم كله ما عدا الوجه والكفين عند الخروج بحجاب بعباءة وخمار بإسدال ب- بسمي إث- نوع الثياب زي ما تسميه المهم وهي خارجة يحصل هذا الستر بثياب واسعة سابغة فضفاضة ليس فيها تشبه بالرجال ليس فيها تشبه بثياب الكافرات ليس عليها طيب بأوصاف الحجاب طب ممكن أنصحها أنصحها أنصحها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم الدين النصيحة اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته- تعالى وبركاته تفضلي لو سمحت فضيلة الشيخ أنا مقبلة على فترة زواج وإحنا عندنا في العيلة في حسد وكده يعني وكل واحدة تتجوز تسيب خطيبها فأنا مش عايزة يحصل لي الكلام ده أنا بعد شهر هتجوز فعايزة من حضرتك بس يعني تحسينات وكده عشان الزواج يعني وكده يعني الزواج يعني ليا ولزوجي يعني إن شاء الله حاضر شكرا لحضرتك أبشري ومبارك مقدما وربنا يرزقكما بالذرية الصالحة ويجعلها لكما قرة عين اللهم آمين دخل ع- دخل على الزواج وخايفة من الحسد عليها وعلى زوجها تعمل إيه كل يوم بعد صلاة الفجر اقرأي سورة الإخلاص ثلاث مرات سورة الفلق ثلاث مرات سورة الناس ثلاث مرات لن يضرك في يومك شيء حتى تمسي بعد المغرب اقرأي سورة الإخلاص ثلاث مرات وسورة الفلق ثلاث مرات وسورة الناس ثلاث مرات لن يضرك شيء حتى تمسي بس خلاص كفاية عليك دول لو في مين والله ما يؤثر فيك إن شاء الله اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
شيخ مسعد أيوة يا فندم أنا عايزاك تدعي لأولادي كانوا بيخرجوا في سبيل الله كانوا بيخرجوا في سبيل الله وأنا في ابتلاءات الوقت طلعوا من سبيل الله ومبقوش ملتزمين نعم الدعاء ليهم يا شيخ أنا في ابتلاء منهم ومش عارفة أنام وتعبانة السبب وعمالة أنصحهم وعمالة أقول قال الله قال الرسول الله يبارك فيك الدعاء لأولادي هيضيعوا مني أنا حاضر.
الحتة كلها وحشة أبشري ادعي لي ليهم حسن كان بيخرج في سبيل الله وخلى عليات الناس تصلي وفجأة طلع دخل في الدين دخلة حلوة وبعد كده خلاص د- يعني مش عايزة اوصف لك هو بقى بيعمل ايه الوقت أبشري يا كانوا أختي يا الاتنين أم الكريمة أبشري يصلوا وغير أفعل كده إن شاء بالليل الله.
الناس في عز الشتاء كانوا يصلوا في عز التلج وينزلوا للجامع ادعي لي يا شيخ مسعد حاضر.
اتوسلك برحمة ربنا حاضر عيالي ادعي لهم كل ما تفتكر محمد أسأل أو محمد الله ادعي عز لهم.
وجل أن يهدي قلوبهم ايوه ويشرح صدورهم ويثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يجعلهم من عباده الصالحين وأن يرزقهم العلم والعمل والقبول وأن يجعلهم لك وللمسلمين قرة عين في الدنيا والآخرة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا طيبا إنه ولي ذلك ومولاه اتصال آخر يا إخواني طب نستأنف يبقى الله عز وجل يقول في صدر سورة النور سورة عرفنا معنى كلمة سورة سميت السورة سورة لارتفاعها وشرفها سورة أنزلناها عرفنا الفرق بين كلمة نزلنا وأنزلنا في القرآن إذا قال ربنا أنزلنا يبقى المعنى إيه؟ أن ننزل القرآن كل مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا إذا قال نزلنا يبقى نزله مفرقا من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي لمدة 22 سنة وستة أشهر متفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها قال الإمام مجاهد وقتادة معنى فرضناها أي بينا فيها الحلال من الحرام والأمر والنهي وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات يعني واضحات وربنا سمى الجزء من الصورة آية ليه تسمى الجزء من الصورة آية ده سؤال هجاوب عليه بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا استاذنا الحمد لله والله احبك في الله يا استاذنا والله أحبك الله الذي أحببتني فيه الله يخليك يا مولانا الله يخليك يا وإياك.
شيخ مسعد الله يرضى عنك يا رب في بعض الاسئله بس كده على السريع انا اسف جدا ل- تفضل الله يرضى عنك يا رب يا رب هل كفاره اليمين تجوز للغارم نعم هل كفاره اليمين هو طبعا آه، واحد اقسم هل كفارة اليمين إيه؟
تجوز للغارم لان هم الغارمين يعني يعني واحد مديون وبعد كده
ماشي
هل هي تجوز لل- لل- لل- للي عليه ديون يعني واحد مثلا عليه بدل ما- كفارة يمين ومديون ومش قادر يكفر هل يجوز؟
اه طبعا اه يعني بدل ما يديها مثلا اطعام 10 مساكين او كسوه آه او كسوتهم او س- او صيام ثلاثه ايام أديها لواحد يسد ديونه اه لا يجوز لا يجوز ليه؟
نعم لأن ربنا عز وجل بين في أي شيء تنفق الكفارات فالكفارة في إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين نعم فإن لم يجد
أيوة.
صاحب هذا الذنب مال فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات أو متقطعات نعم نعم سؤال آخر آه ايوه ان شاء الله آه آه،
تفضل يبدو أن الصوت انقطع يبدو الصوت انقطع معنا اتصال يا إخواني إخواني السلام عليكم طيب ربنا عز وجل يقول في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها قال مجاهد وقتادة يعني بينا فيها الحلال من الحرام والأمر والنهي وأنزلنا فيها آيات ليه ربنا عز وجل سمى الجزء من الصورة آية يقول لك سورة كذا عشر آيات سورة كذا مئة آية سورة النور أربع وستون آية آه، آه، أرجو من إخواني آه، خفض الصوت أسمع صوت من الخارج يا إخوانا في الاستوديو أقول ليه ربنا عز وجل سمى الجزء من الصورة آية قال أهل العلم لأن فيها دليل على توحيد الله عز وجل كلمة آية معناها الدليل البرهان الحجة فالجزء من الصورة تسمى آية لأن كل آية في المصحف فيها أدل دليل وأبهر حجة ساطعة على أن هذا الكلام من عند الله عز وجل الحكيم الخبير وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات مفسرات غير ملتبسات لعلكم تذكرون تذكرون أصلها تتذكرون لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله ربنا يكرمك يا شيخ مسعد انا ليا سؤالين بس باختصار شديد والله يا شيخ مسعد انا زوجي يعني شايل فلوس في البنك باسمي انا نعم.
مبلغ كبير يعني فالفلوس ديت عليها ارباح يعني وفوائد فطبعا انا عارفه ان هي طبعا ديت حرام احنا ما ناخدهاش بس انا ليا اخواتي يعني في احتياج شديد ليهم يعني المسكن بتاعهم آه يعني يكاد يكون مش عايزه اقول لك مت- متكسر ومتبهدل جدا جدا يعني وهم اصلا يعني عيشتهم على قدهم يعني ربنا الاعلم هم عايشين ازاي فانا لو اديت لهم الفلوس دهيت يبقى حرام ولا يعني ولا انا اطلعها بره يعني انا اصلا ما بدخلهاش كل سنه ما طيب.
بدخلهاش طبعا حضرتك عارف الرسالة وصلت ده سؤال ايوه ده سؤال السؤال التاني بقى يا شيخ مسعد الانجاب بالنسبه يعني انا معايا ثلاث اولاد معايا ولد وبنتين وميسوره والحمد لله ماديا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وزوجي مش عايز يجيب اولاد تاني انا بين يعني بنتي الاخرانيه عندها دلوقتي خمس سنين وهو ممتنع خالص مش عايزنا نجيب ولاد تاني يقول لي الحمد لله على كده هل احنا بكده انا ابقى شايله وزر يعني انا الحمد لله صحتي كويسه وماديا الحمد لله رب العالمين مبسوطين هل كويس.
دوت يبقى برضو انا في عليا اسم فيه عندك كم ولد؟
عندي ولد وبنتين طيب ربنا يبارك لك فيهم الله يبارك لك يا سؤال رب آخر لا الله يكرمك يا شيخ ربنا اسماعيل.
يبارك لك يا رب يا شيخ وإياك.
مسعود. مع السلامة.
عندي فوائد ربوية الفوائد الربوية تنفق فين؟ اوعوا حد يحط فوائد ربوية في مساجد تبنى مساجدنا لا تبنى بمليم من الحرام والفوائد الربوية حرام أمال نحطها فين؟ ينفع نحط الفوائد الربوية في إصلاح دورة مياه المساجد؟ ينفع لأن دورة المياه في المسجد أصلا مصلحة عامة ليست من المسجد إيه كمان؟ ينفع نسد بها ديون المدينين؟ آه ينفع نساعد بها في زواج يتيمة؟ ينفع ينفع نجيب بها كتب علم لطالب علم؟ ينفع المهم ما تحطوش الفوائد الربوية في الآتي لا توضع في بناء المساجد ممنوع اتنين ما انفقش منها على نفسي ما ينفعش ولا على من يجب علي أن أنفق عليه ما أروحش أديها لمراتي أو لأولادي أو لأمي ما ينفعش ثلاثة اوعى وإياك وعلى الله تقول للي بتديله الفوائد الربوية اتفضل دي فلوس ربا ما تقولوش فهي بتقول لي عندي اخواتي حالتهم صعبة جدا وأنا عندي فوائد ربوية ينفع أديلهم؟ أيوة ينفع يجوز إن شاء الله آه، زوجي أنا عندي ولد وبنتين وزوجي ممتنع عن الإنجاب بيقول لك كفاية كده حاولي تقنعيه وتفهميه وربنا يهديهولك فإن أصر وبقيتي بقت حياتك الزوجية على المحك لو حملتي هسيبك هطلقك الإثم عليه هو يبوء هو بالإثم ولا شيء عليك إن شاء الله معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال تفضل يا فندم آه، أنا عمتي آه، آه، رضعت أبي آه، وهو في وهو صغير مع إحدى أولاده إحدى أولادها الكبار عمتك رضعت والدك أيوة ماشي هي كانت ساعتها كانت متزوجة ووالدي كان لسه مولود فهي و- جميل.
ورضع رضعته كم رضعة آه، هي بتقولي ان هي رضعته كتير رضعات كويس.
كتير هو كان بيرضع ساعتها كان ايوه عنده سنة سنة ونص سنتين ايوه كان صغير إن كان لسه جميل.
رضيع فرضع مع ابنها الكبير هاتي السؤال آه، هل آه، كده يبقى ابنها دون يبقى عم ليا ينفع ان انا اكشف قدامه النقاب وكده؟
طبعا طب المرأة اللي وإخواته؟
رضعت المرأة اللي ر- بالنسبة بالنسبة لباقي اخواته برضه يبقى عمامي ولا هو بس؟
هجاوبك في سؤال تاني لا شكرا بوركتي السلام عليكم اسمع عليك اسمع عليك عمتي رضعت والدي وهو طفل صغير خمس أكتر من خمس رضعات في زمن الرضاعة ولاد الست دي بقوا عمامي في الرضاعة وعماتي في الرضاعة طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عمتك بقت أم والدك في الرضاعة وجدتك في الرضاعة وولاد عمتك بقى اخوات والدك في الرضاع وعمامك في الرضاع وبناتها بقوا اخوات ع- والدك في الرضاع وعماتك في الرضاع وجوزها بقى والد والدك في الرضاع وجدك في الرضاع زي جدك بالضبط ال- اخواتها اولادها زي عمامك بالضبط الا في موضوع المواريث مش تورثي طبعا انما في قضيه النكاح الزواج زي عمامك اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معلش يا شيخنا انا اسامه برضه اللي لسه كنت متصل بحضرتك دلوقتي انا اسف معلش أهلا يا أسامة تفضل الله يكرم حضرتك يا شيخنا انا كنت اقصد من السؤال على خطيبتي انا يعني انا يعني ربنا من عليا بالالتزام وكده وملتحي وكده فانا انا نفسي بصراحه ان خطيبتي تلبس النقاب حبيبي في الله النقاب اه ما- وماله اه ف- ب- بس هي يعني دايما وإن نفسي ما حدش يشوفها يعني آه، بس هي دايما بت يعني يكون حجتها ان هي لسه في بيت ابوها ف- ف- فانا ماليش حاجه يعني عليها اتفقتما إذا جاءت إلى بيتك مم.
لبست النقاب طاعة لله
لا ما- مش ع... انا لحد دلوقتي ما هي منع الكلام معايا حاول أن تقنعها لأن, ده أقنعها.
مس... لأن النقاب يا حبيبي في الله من الأمور المختلف فيها بين أكابر العلماء مم.
أنا أقول أنه فريضة مم.
لكن أحترم آراء الأئمة اللي قالوا إنه مش فرض ماشي يا شيخنا طب أ- انا دلوقتي حضرتك شايف الفتن اللي اللي حصلانه أنا بقول لك فريضة اه لكن طيب.
بتأدب بأدب الخلاف مع من خالف من العلماء طيب ط- طيب هي دلوقتي انا هي دلوقتي دايما بتقول ان هي مثلا طب انا حتى بقول لها طب البسي حتى عبايه برضه ما رضياش لان هي بتلبس لبس المسلمين الحالي اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي انصح لها مم.
وتلطف بها مم.
وأشعرها أنك تحب الخير لها وترجو لها ثواب الدنيا والآخرة طيب، وإحنا ممكن- ندعو الناس كلها اللي بتتفرج تؤمن اللهم اهدها خاصة واهدي كل نساء المسلمين عامة اللهم آمين في سؤال تاني اتصال آخر يا أخواني آخر اتصال ونختم طيب احنا قلنا حاجة يا أولاد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله أس... طيب جميل أول آية ربنا عز وجل تاني آية بقى ربنا عز وجل يقول في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهم- بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يتجرسوا كده ناس تتفرج عليهم الله الزانية والزاني إيه معنى كلمة الزنا الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي هو ده الزنا إن واحد يجامع واحدة بغير عقد زواج هو ده الزنا طب سؤال ربنا قال الزانية والزاني ليه قدم ذكر المرأة على ذكر الرجل ليه ما قالش مثلا الزاني والزانية الزانية والزاني ليه جاب المرأة الأول وليه سبحانه لما تكلم عن السرقة قال السارق والسارقة في السرقة أتى بالرجل أولا وفي الزنا أتى بالمرأة أولا ليه؟ قال أهل العلم ذكر الله عز وجل الزانية قبل الزاني لأن الزنا في المرأة أعر إذ أنه قد يحدث به الحبل وهو به بها أضر الراجل لما بيزني بيغسل يديه من المرأة بعد أن يقضي حاجته وينطلق إنما هي مصيبتها كبيرة قد تفقد أغلى ما تحرزه الفتاة عذريتها وقد تحمل وقد تكون متزوجة فتحمل من الحرام فتنسب الولد إلى غير أبيه وقد يكون زوجها صاحب مال فيموت فيأكل ابن الزنا من ميراثه ما لا يستحق مصيبة فمصيبة المرأة في الزنا أكبر من مصيبة الرجل احنا مع الأسف مع الأسف في مجتمع يصفق للرجل الزاني ويذبح المرأة الزانية تلاقي راجل تقول له يا عم الحاج ابنك أنا شفته ماشي مع نساء ابنك فاجر ابنك داعر ابنك زاني يقول لك طيش شباب بكرة يعقل ده واد مقطع السمكة وديلها لكن لو قلت له بنتك زنت يذبحها يقتلها مع ان الرجل الزاني مجرم والمرأة الزانية مجرمة وقال أهل العلم ذكر الله عز وجل الزانية قبل الزاني لأن مفتاح الزنا في يد المرأة هل تجاسر الرجل الفاجر على المرأة إلا عندما خضعت في الكلام وتكسرت في المشية وخرجت كاسية عارية بثياب لا يصلح أغلبها إلا في غرف النوم ما هي اللي طمعته فجريمتها أكبر ومصيبتها أعظم ولذلك ذكرت الزانية قبل الزاني قبل الزاني إنها في السرقة ربنا ذكر الرجل قبل المرأة فقال السارق والسارقة ليه؟ لأن السرقة تحتاج إلى مخالطة رجال ونساء وتحتاج إلى جسارة قلب وتحتاج إلى قوة وهذا في الرجال أكثر من النساء ونظرة واحدة على أي سجن تلاقي الحرامية من الرجالة فيه أكتر من الحرامية من النساء نعم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كلام عن الزنا كلام كثير ويحتاج إلى تفصيل لأن الله بغض الناس فيه وحذر الناس منه وذكر في شأنه ويلات ستنزل على رؤوس الزنا في الآخرة هذا يحتاج إلى تفصيل طويل نفصله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يا أخوانا سورة النور كنز احرصوا عليه هذه الدروس منهجية أنا مش عايز دروس نقعد نثرثر والناس تسمع بأذن ويخرج الكلام من أذن عايزين نعلم الناس فنفسي من الدرس القادم وإحنا لسه في تاني آية تبقى قاعد سعادتك ومعاك ورقة أو قلم هذا الكلام جمع بالكد والتعب وفيه خير كثير فلا تفوتوه بارك الله لكم وبارك عليكم وفيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته